ما زلنا في لقى 8 ظن مش كده احنا قلنا انه المرأة اليهودية نازفة الدم المرض ده بالنسبة لها من أصعب الأمراض بحكم الفكر اليهودي واعتبار عملية النسف أو الدم علامة نجاسة جنب الإرهاق الجسدي الشديد اللي بيحصل مع عملية نزيف مستمر وإذا كانت متزوجة بيبقى عندها مشاكل أخرى وإذا كانت وحيدة برضو عندها مشاكل نفسية أخرى وزي ما قال معلمنا لوقا وكان طبيب على فكرة إنما بالرغم من كونه طبيب قال أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد يعني الوحيد اللي ذكر الملحوظة دي كان طبيب تعرفين القصة دي مذكورة في متى وفي مرقس وفي لوقا إنما معلمنا لوقا الطبيب بالذات هو اللي قال لفت على دكاترة كتير وما ارتاحتش كونها انفقت كل معيشتها ده يضاعف المشكلة والهم واليأس والإحباط فالست دي جبارة في إنها كانت لسه متعلقة بالأمل بالرغم إنها خلصت كل فلوسها والطب اعترف بفشله وهي كمان حاسة زي أي واحدة يهودية إن ربنا غضبان عليها ملهاش علاج آه انما تعلقت بالشفاء كان عندها رجاء يعني في ناس بعد شهر واثنين وثلاثة تفش تيأس انما الست دي لم تفقد رجائها بالرغم من مدة طويلة قوي للمرض يمكن المرض ده النهاردة سهل اكتر في علاجه انما زمان ما كانش فيه بقى عمليات جراحية بالمعنى وما كانش فيه سونار وغيره ما كانوش يعرفوا يشخصوا لكن كمان إيمانها هداها إلى فكرة خد بثوبه وكانت أول مرة برضه إن حد يفكر إن هد بثوب المسيح ممكن يعمل حاجة ربنا يسوع بإيده بيعمل معجزات بكلامه بيعمل معجزات إنما لأول مرة حد هيسرق المعجزة من غير ما يتكلم معاه دي ما حصلتش قبل كده إنه يسرق المعجزة سرقة من وراه عشان كده حتى التعبير اللي اختاره معلمنا اللوقا جاءت من ورائه هو مش يقصد بس من ورائه يعني مكانيا انما من ورائه يعني لما تقول ده من وراه من وراه يعني من ورا قصده يعني من ورا معرفته وربنا يسوع قال من لمسني طبعا الموقف غريب ليه لما ربنا يسوع يقول من لمسني الدنيا زحمة جدا ومتوقع ان الناس بتحب تجري تلمس المسيح لانه كان يضع يديه على كل واحد فيش فيهم فطبيعي ان الناس ببساطتها تجري على لمسة ايد المسيح قبلها بكم اصحاح يقول كان يضع يديه على كل واحد فيش فيهم فطبيعي كل الناس تجري تاخد بركة فمحدش بقى هيعد كم واحد لمسه انما دي حتى ما بستش ايده ولا جت جنب ايده قال يسوع من الذي لمسني ربنا يسوع يفرق معاه مين بيلمسه ناس كتيرة قوي تلمسه بس ما تاخدش حاجة وفي ناس تلمسه النزيف يقف والنزيف ده له معاني كتير قوي في مثلا نزيف الحزن واحد يحزن بلا حدود ويبقى نزيف الحزن مش راضي يقف بسبب يعني وفاة شخص غالي بسبب فشل ذريع بسبب تلاقي نزيف من الحزن يعني مش راضي يقف ومحدش يقدر يوقف لا أطباء ولا ناس ولا لكن لو عرف يلمس الشخص ده لو حط إيمانه في لمسة من لمسات ربنا يقف النزيف وهنا ربنا يسوع يقول من لمسني ده يفرق عن كل الناس واحد عنده نزيف من الخطايا نزيف من الخطايا خطايا مش عارف يفرملها حاجة كده ملهاش كنترول زي مثلا الإدمان نوع من النزيف نزيف فلوس ونزيف صحة وملوش آخر لكن لما يجي الواحد بإيمان لربنا يسوع ويتعلق بالشفاء أول ما يلمس المسيح يقول من لمسني ويوقف الدنيا كلها عشان يشهد لإيمان هذا الشخص يا ترى لما ربنا يسوع يقول من لمسني واحد هيقف يقول له أنا رب ولا هنقف كلنا نقول له كلنا لمسناك يقول لا ما أقصدكوش انتوا ما أقصدكوش انتوا ده يؤكد فكرة انه كتير قوي بيقابلوا المسيح يلتقوا معاه في الكنيسة وفي الإنجيل وفي خلال شخص روحي لكن مش كل واحد بيتمتع بقوة اللمس في لمسة لها قوة وفي لمسة ما بتطلعش قوة مش لأن ربنا يسوع خالي من القوة حاشا إنما مفيش الإيمان اللي يسحب القوة دي من الذي لمسني وإذ كان الجميع ينكرون الناس خافت على فكرة يعني بقى يقولوا لا مش أنا هو افتكروا إنه في حاجة غلط مسيح له المجد أصل عمره ما سأل السؤال ده فبقت الناس ترجع وتقول لا مش أنا ويمكن بعضهم فكر ان ربنا يسوع فكر بطريقة المعلمين اليهود اللي كانوا يمشوا ما يحبوش حد يلمسهم احتياطي لا يكون نجس لانه كان في طقوس كتير عند اليهود يعني يقول لك اللي يدفن ميت يفضل طول النهار ما يلمسش حد ما يلمسش حاجة من طقوس اليهود كده الشريعة بتقول كده غير اللي عنده نزيف غير اللي عنده حاجات كتير فكونوا قال من لمسني خوفت الناس فبدأوا الناس تنكر يعني بدل ما يقولوا احنا ابتدى كل واحد يقول له انا مش انا لكن بطرس بجرأته المعتادة يعني تصدر الموقف وقال له قال بطرس والذين معه يا معلم الجميع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني يعني بطرس قال له يعني السؤال مش مفهوم ملوش لازمة الدنيا ضيقة زحمينك فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني قال لا في واحد لمسني وقد علمت أن قوة خرجت مني كلمة خرجت دي الواحد يتعجب منها يعني ايه خرجت هو في حاجة بتخرج من غير إذن هو أنت بتعمل معجزات من غير إرادتك يعني يا رب إلى هذه الدرجة تترك لمن يريد أن يأخذ حتى بدون إذن بس مطلوب شرط الإيمان في حاجة خرجت لوحدها قوة خرجت مني بدون استئذان وبدون سؤال وبدون مقدمات في قوة خرجت وكأنه بيأكد لنا كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه قوة تخرج على طول تلبي الطلب علمت أن قوة قد خرجت مني ربنا يسوع مش راضي يتحرك ما ننساش بقى ان احنا في موقف عصيب جدا ليه ده احنا رايحين فين كده مع المسيح له المجد رايحين بيت يايروس اللي البنت فيه بتموت والمسيح بيقول من لمسني ومش راضي يتحرك والناس بتقول مش انا مش انا ووقف الموكب على كده وطبعا يايروس هيموت في جلده من الغيظ ومن الغضب ومن الحيرة و... لأنه سؤال مش في محله خالص بالنسبة له موقف بالنسبة له يغيظ هو محروق على بنته اللي على آخر نسمة وربنا يسوع بيسأل في كلام يعني بالنسبة له مش وقت كان عاوز يقول له يمكن بعدين بعدين نشوف مين لمسك يعني اكيد نفسه يقول له كده او يقول له مش وقته البنت بتموت انما احترم طبعا ربنا يسوع في ارادته فضل ساكت انما من جوه اكيد لو الواحد فينا مكانه كان هيبقى مغلول جدا من اللحظات دي اللي بتعدي بالنسبة له بدون قيمة بدون معنى ربنا يسوع قصد انه تحصل معجزة في السكة عارفين ليه عشان هو عارف انه قبل ما يوصل البيت البنت هتموت وممكن ييرس يقع منهار في عدم إيمان فكان عاوز يسند إيمانه يسمعه قوة ربنا الأول ويثبته قبل ما يدخل في المرحلة الأصعب مرحلة وفاة بنته كان عاوز يسنده ويثبته قال له القوة خرجت منه فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة السؤال يوحي أن ربنا يسوع زعلان أو في الأول محدش فهم من لمسني دي زعلان ولا فرحان لكن بدل الناس كلها بتقول مش أنا مش أنا يبقى واضح انه اللي لمس ده عمل عمله لكن بما انه مش راضي يمشي يبقى هيعرف وطبعا كانوا عارفين وقتها بسبب تكرار المعجزات ان ربنا يسوع بيعرف بيعرف الغيب فكده كده هو عارف وبرضه ده يدخلنا في سؤال تاني طب انت يا رب عارف ما جبتهاش ليه من وسط الصفوف وقلت لها تعال يا بنتي ما تخافيش انا عارف انك لمستيني وليكي طلب وانا مقدر طلب كان ممكن يقول كده ويوفر وقت وكان ممكن لما يعمل كده ما يحطهاش قدام التحدي الصعب ده لما ربنا يسوع قصد يحطها قدام تحدي فظيع بالرغم انها عرفت انها خفت خلي بالكم معلمنا لوقا مش بعيد يكون حكى مع الست دي كطبيب فهي اللي قالت له الكلمه بتاعه في الحال وقف نسف دمها وفي متى اظن يقول علمت في جسمها انها قد برأت احساس داخلي هي حست في لحظة اللمس بالشفاء حست احساس معين فكان ممكن تجري وخلاص وتهرب من المواجهة لألا يعني تتفضح لانه اكيد المرض ده مش سهل اي ست تحكي للي حواليها عنه وبالذات في المجتمع اليهودي يعني الناس هتفتكر حاجات تاني كمان انه ده غضب ربنا عليها لكن ربنا يسوع اصر انها تعترف ودي من الحاجات اللي ساعات بعض الاباء في تاملاتهم يقولوا التوبه لوحدها مهمه وخطوه الاعتراف مهمه قوي برضه محدش يهرب منها تعالى اغلب خوفك واغلب خجلك عشان لازم تسمع بودنك ايه يا ابنة ايمانك شفاكي اذهبي بسلام ما كانتش هتسمع الكلمة دي لو ما اعترفتش كانت هتروح مبسوطة ان جسمها خف انما هتبقى دايما قلقانة وحاسة بذنب انا سرقت انا لمست المسيح وانا نجسه انا دنسته نجسته طب اروح اقول له ايه دلوقتي هو قال مين لمسني وانا ما رضيتش اقول ما رضيتش ارفع صباعي واعترف هتفضل دايما ما عندهاش سلام وعندها خوف من خطيه جديده كسبتها لما لمست ده الاوحش من كده ده هي مش لمست المسيح ده غالبا لمست عشرات وهي بتزاحم عشان توصل للمسيح فطبعا هتبقى ايه يعني خطيتها مضاعفة حسب تفكيرهم القديم لأنه ما كانتش تقدر ده هي تخطط حتى حدود الشريعة يعني عملت 100 غلطة عشان توصل لربنا يسوع في ذهنها لأنها لمست ناس كتير أكيد ربنا يسوع له المجد قصد أنها تيجي تعترف لكي يشهد له وعشان يعلمنا درس مهم انه في لمسة عن لمسة تفرق وعشان يورينا ان ممكن الواحد يسرق النعمة سرقة ملكوت السماوات يغتصب دي اغتصبته اغتصبت النعمة سرقتها كده من غير اذن انما ربنا مش زعلان يا ريت كلنا نعرف نسرقه يقولوا عن لص اليمين طلع حرامي شاطر طلع طلع فضل طول عمره يسرق انما في الاخر سرق الجوهرة الثمينة الغالية الثمن لما خسر كل اللي سرقه عرف يسرق على الآخر أحسن سرقة اللي يستحق عليها التطويب مش العقاب جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرت في قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال يبقى حكت قدام ربنا قالت له انا ست غلبانه بقالي 12 سنه بنزف ولفيت على دكاتره وخلصت كل الفلوس وقلت في بالي لو لمست طرف جلابيتك هخف هد بثوبه يقولوا برضه من رموز التجسد ليه ما هو ربنا كان هيلبس ثوب ازاي غير لما يتجسد فكأن المسيح له المجد تجسد لكي نلمسه او نلبس حتى هد بثوب يعني ايه احنا بس نلمس حتة منه وهنا القديسين شرحوا الحتة دي وقالوا عارفين هد الثوب ده زي ايه زي ما تقول حاجة من ريحة المسيح له المجد يعني اللي هم القديسين واحد يقول لك انا خدت معجزة من ماري جرجس او ما هو ماري جرجس ده هد بثوب معجزة من ابو سيفين ابو سيفين ده هد بثوب ما هو حتة من المسيح طرف جلابيته عشان في ناس بتزعل وتقول لا كده المسيح في كفة والقديسين في كفة لا ده هو المسيح له المجد تجسد عشان يبقى جسده ده مليان أعضاء قديسين لما نلمس منهم حد ناخد قوة وبالإيمان بهد الثوب ممكن يتم الشفاء إنما هي قوة مارجرجس ولا قوة أبو سفين منفصلة عن قوة ربنا ده المسيح اللي فيهم هو اللي بيعمل المعجزات لكن هم كبشر مفهومش قوة في ذاته كمان القديسين شافوا في نازفة الدم مثل للأمم ليه 12 سنة دي فترة طويلة قوي وعملية النزيف المستمر دي حاجة مزمنة فالأمم بالذات يتميزوا بأنهم عايشين في حالة من الضياع المستمر وحاولوا عند الفلاسفة والوثنيين بتوعهم ما لقوش علاج فالنازفة دي ترمز لكنيسة الأمم الناس اللي كانوا ما يعرفوش ربنا خالص وتعلقوا بهود بثوبه فقالوا هود بثوبه هنا اللي كان مفتاح كنيسة الأمم كان بولس الرسول تاخدوا بالكم بولس الرسول قال عن نفسه كأنه للسقط ظهر لي أنا آخر الرسل فواحد من المفسرين الحلوين بتوعنا القديسين بتوع زمان قال بدل بولس قال انا اخر واحد يبقى هو هد الثوب وهد الثوب ده هو اللي دخل كنيسة الامم ووقف النزيف طبعا الحتة دي توريكوا قد كده ابائنا بتوع زمان كانوا بيسرحوا بخيالهم في الرمز ويجيبوا معاني بعيدة قوي لكن كانوا فرحانين ان الخلاص انتقل مصر ما بقاش ملك لليهود بقى ملك للعالم كله بلمسه ده بولس ده كان يدخل البلاد بس بتلاقوا بسرعة الناس تؤمن وترجع ماري مرقس ده لما دخل بلادنا كانت بلادنا فرعونية وثنية ما تعرفش ربنا إنما بسرعة جدا مصر دي بقت قبطية مسيحية فهنا هد بالثوب له قوة جبارة جدا قوة خرجت مني بس مين لمساني بقى نرجع تاني لمن لمساني ازاي الواحد يلمس بإيمان في خطوات كثيرة هنا حصلت ان الواحد يغلب ضعف يغالب ضعف يعني ايه الشخص لما يجي ربنا الشيطان دايما يقول له في ودانه انت اللي عملته يخلي ربنا ما يبصش لكش يخلي ربنا يقرف منك مش ممكن تلمس ربنا انت فين وربنا فين انما الست دي غلبت الفكره دي رفضتها قومتها كمان في ضعف جسدي هي عشان تزرق وسط الزحمة هي ست غلبانة جسمها ضعيف بسبب المرض إنما قومت زي واحد بيحارب عشان يجي يلمس ربنا وبيسجد رغم ضعف وبيصوم رغم ضعف وبيصلي رغم ضعف بيغلب جسده عشان عاوز ياخد لمسة فيها قوم كمان الست دي الإيمان فيها يبان في إصرارها لأنه يمكن لما قربت وعرفت إنه ماشي جنبه واحد بنته بتموت كانت ممكن تقول خليها مرة تاني بقى ده مشغول وبرضه دي بنت 12 سنة أنا ست كبرت مهما كان هو أولى لا في الحياة الروحية الطمع مش خطيئة والسباق مش خطية في الحياة الروحية وربنا ما يسيبش واحد خسران في الحاجات كله ياخد اللي هو عاوزه انما لم تتراجع حتى لما لقت ربنا يسوع ظاهريا مشغول قوي وفي طلبات اولى تاخد برضه تاخد اللي هي عاوزاه بدل عندها ايمان وعندها اصرار من عظمة الست دي انها غلبت خجلها مع انها امرأة واعترفت امام الكل شوفوا في ناس لغاية النهاردة بتكابر وتهرب من سر الاعتراف مع انك في الاخر هتعترف عند كاهن غلبان بيمثل المسيح هو بيسمع خطايا الناس كلها يعني ايه اللي هتقوله جديد انما مين يقدر يعترف قدام الناس كلها دي خطوة مش سهلة ابدا فاستحقت هذه المرأة بقى الكلمة الأخيرة فقال لها ثقي يا ابنة غالبا الست دي أكبر من ربنا يسوع سنا إنما ده ما يلغيش إن المسيح يقول لها يا ابنة بحنان كله أبوة لأن المسيح محب البشر الصالح الأبوة لا ترتبط بسن الأبوة دي جوه ربنا يسوع له المجد بيوزعها على كل ولاده فهنا بيقول لها يا ابنة وهي تحس انه بالرغم ان هو اصغر سنا انما طبعا زي ابوها وثقي يا ابنة طب ثقي ايه ما هي عندها ثقة لا هي اتهزت ثقتها لما قال من لمسني كأنه زعلان انما قال لها تأكدي بقى الحتة اللي مخوفاك دي تلغيها خالص انا فرحان زيك باللي عملتيه هي كل خوفها في اللحظة دي ايه هي خدت اللي عاوزاه انما خايف يغضب عليه او يزعل منها او يهزقها ازاي تعمل كده قال لها كل ده تنسيه ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك يا رب انت ليك كل المجد انت اللي شفت مش ايمانها قوة خرجت منك انما ربنا يسوع له المجد ينسب الشفاء لنا بينما احنا ما عندناش قوة شفاء يعني ربنا يقول لك توبتك قبلت فاستحقيت الغفران غفران يا رب انا لو تبت من هنا لاخر الدهور ما استاهلش غفران دي رحمتك بس ربنا يشجعني يقول لك لا برضه انت تبت انت امنت انت جيت انت جهدت احنا ننسب كل الفضل لنعمة ربنا وربنا من اتضاعه ينسب بعض الفضل لينا ويقول انت برضو جاهدت وتعبت نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا اكيد العبد الصالح ده يقول له ما كنتش امين ولا حاجه انا ما كنتش امين امين ازاي ده لولا نعمتك وفضلك ومعونتك ما كنتش عارف تعمل حاجه يقول له لا انت كنت امين ربنا له المجد ينسب شيء لينا بالرغم ان احنا ان عملنا البر كله قولوا انما نحن عبيد بطلون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله اللي عملناه ده ملناش فضل فيه لكن ربنا يذكر لنا شيء من الفضل فيقول لها إيمانك شفاك اذهبي بسلام طبعا اذهبي بسلام دي كلمة هي تمنتها بقالها 12 سنة سلام لأن بينها وبين نفسها في صلح هي ما عادتش مكسوفة من نفسها وما عادتش رافضة نفسها تعرفين المرض الطويل يخلي الواحد رافض نفسه فحصل سلام داخلي بينها وبين نفسها سلام بينها وبين ربنا رجع لانها كانت حاسه انها مرفوضه من ربنا بقى لها 12 سنه بتطلب ومفيش شفاء يبقى ربنا مش موافق يبقى ربنا رافض مفيش سلام لما جه هنا سلام وسلام بينها وبين الناس هترجع تتعامل مع الناس بحريه مش هتبقى مخبية سر مش خايفة من عينيهم ولا من أفكارهم سلام ملاها لقاءات ربنا يسوع المسيح لابد أن تنتهي بالسلام لمن له إيمان إنما اللي ما عندوش إيمان ممكن يقابل المسيح ويعدي ولا كأنه حس شاف حاجة ولا دق حاجة تاني نرجع لحتة من لمسني كل مرة الواحد يصلي يلمس المسيح ويلمس هود بثوبه بس هل كل مرة الواحد بيلمسه يأخذ قوة لو كنت جاي وانت في نزيف جواك يمكن لو كنت جاي وعندك إيمان شديد يمكن لو كان عندك إصرار شديد يمكن لو دست على خجلك وعلى ضعفك وعلى شكوكك يمكن إنما مش كل صلوة للأسف الواحد يأخذ من اللمسة شيء الجمع يزحمك يا رب وتقول من لمسني ألاف بيصلوا يا رب ليش معنى واحد بياخد لا الواحد ده وراه أسرار اجتماعات كتيرة ناس تملاها يطلع واحد حياته اختلفت تماما وطالع فرحان فرح سماوي وحاسس بالشفاء بعد سنين طويلة ايه اللي حصل في لمسة اعتمدت عليه هو قد ايه كان جاي تعبان وجاي على اخره وجاي متعلق بالايمان وخد اللي عاوزه في الوقت ده بقى بينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا هو لسه ما وصلش بيت فيروس قد ماتت ابنتك ساعات الافراح ما تكملش طبعا الخبر ده تلاقي بقى يمكن ستات زغراته ولا حاجه في الزفه لما سمعوا الست حكت الحكايه وربنا قال لها الكلمه الحلوه دي انما وفي فرحه شديده كده في الراجل اللي واقف ده جاله حزن ما جالوش طول حياته وده برضه يدينا صورة عما يحدث في الحياة الحياة كده واحد تلاقيه في قمة فرحه واللي جنبه في قمة حزنه هي الدنيا كده إنما ربنا يسوع هو الشافي للكل وهو الحل للكل لكن في اللحظة دي ييرس في قمة حزنه والمرأة في قمة فرحها واحدة فرحانة ب 12 سنة خلصت منهم واحد فرحان حزين جدا ب 12 سنة راحت عليه مش كده؟ ما هي بنته 12 سنة كمان واخدين بالكم يعني هو متألم ألم رهيب على بنته اللي راحت منه في اللحظة اللي التانية فرحانة جدا ان ال 12 سنة خدت منهم اجازة خلاص قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم في كلام يقولوه الناس كده يفتكروا قال ايه يريح انما كلام متعب جدا ما هو لا تتعب المعلم دي معناها ايه ما فيش فايدة طب يا سيدي ما تسيبه يروح يعني حبكت تقول الكلمة اللي ملهاش لازمة دي ايه لا تتعب المعلم هو ناوي يروح خليه يروح يواسيه طيب انما لا تتعب المعلم يعني ايه بالعقل البشري بقى اللي مفهوش ايمان ده خلاص انتهت مفيش فايدة مفيش فايدة هي معناها كده يعني كلام يتعب ويوجع وملوش اي قيمة هنا كلام العقل كده ساعات العقل يقول كلام فارغ بصراحة يعني ايه لا تتعب المعلم يعني مش هي دي اللي ما كانتش كلمة مظبوطة أبدا من الراجل اللي جاي ده طبعا مش بعيد ان ييروس في اللحظة دي اتملى قلبه عتاب لربنا وغضب لانه كان ايمانه واصل لمرحلة معينة انه مهما كانت الحالة متأخرة ممكن يشفي ما كانش ايمانه يقدر يجيب اكتر من كده هو كان ايمانه اخره عند الشفاء بس سمع يسوع وأجابه طبعا المسيح سمع بقى كلام العقل وكلام المنطق وكلام المعزين المتعبين فقال له لا تخف آمن فقط فهي تشفى أكيد واحد كان نفسه يقول له يا رب خلاص تشفى دي خلاص خلصت الحتة دي تشفى عدت تشفى يبقى انت ما خدتش بالك من الرسالة يا رب انما ربنا يسوع ما يعترفش بحتة الموت بتاعنا ده الموت بالنسبة له ده واحدة اه نامت زي ما هيحكي دلوقتي قال له هتخف برضه هتخف مش انت كنت عاوزني اجي عشان تشفى خلاص هتشفى يا رب مات لا هتشفى برضه تشفى ايه يا رب انت بتتكلم في ايه والواقع ايه دلوقتي يفضل ربنا يسوع له المجد عاوز يرفعنا كده لمستوى الايمان ما تقعش تحت التجربة خليك رافع راسك بدل ابتديتها بإيمان كملها بإيمان بدل تعلقت بربنا ما تسيبش ربنا لآخر لحظة لأنه تعلق بي فأنجيه خليك متعلق بربنا انت مش جيت له طالب شفاء طول بالك حتى لو قالوا ماتت فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبو الصبية وأمها ليه؟ البيت مليان نكد والناس قدام الموت بالذات في القرى ومع السن الصغير بتلاقي بقى الانفعالات صعبة قوي والجو ده جو كله ما فيهوش إيمان وما فيهوش ربنا وما فيهوش روحانية ده جو خالي من ربنا خالص فابتدى يطلعهم يطلعوا أنا عاوز أصحاب الشق اللي معصورين في الحزن فعلا وعاوز ثلاث شهود معايا بس بطرس ويعقوب ويوحنا اللي يشوفوا المسيح في التجلي متجليا كإله عظيم هو هو اللي له سلطان على الموت هم نفس الشهود المقربين دول وبرضه يقولوا بطرس ويعقوب ويوحنا يمثلوا الثلاث عواميد بتوعنا يوحنا يمثل المحبة وبطرس يمثل الإيمان لأن هو اللي اعترف أنت المسيح ابن الله الحي ويعقوب يمثل الأعمال فبطرس ويعقوب ويوحنا يقولوا الإيمان العامل بالمحبة وساعات يسموها الإيمان والرجاء والمحبة إنما دول اللي يدخلوا عشان يحضروا القيامة اللي عنده إيمان واللي بيحب ربنا واللي بيجاهد أو اللي عنده رجاء في الأبدية ودخل وقفل على نفسه لم يدع أحدا غير المؤمنين لا يستحقون أحيانا أن يتمتعوا بخبر القيامة هو ده الرسالة هنا اللي بيولولوا بره دول ما يستاهلوش يحضروا القيامة إنما اللي عندهم إيمان وعندهم رجاء لأن أبو والأم الطفلة بالرغم من حزنهم الشديد ما زالوا متعلقين بشعرة رجاء هو بيقول يمكن تخف لأن عادة الإنسان ما بيصدقش في لحظة الوفاة أن الشخص انتقل ما بيبقاش قادر يصدق بيبقى متعلق فهنا مع هذا الرجاء الضعيف ومع الإيمان دخلهم عشان يحضروا خبر القيامة إنما اللي بره دول ملهمش ما يتمتعوش بالقيامة بتاعتهم وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون طبعا ربنا يسوع ما يحبش اللطم وال... فحب يسكتهم فقال لهم لا تبكوا اكيد زعق فيها او يعني على صوته لانه الطريقه بتاعتهم دي خاليه تماما من الايمان وما فيهاش اي روح من الروحانيه لم تمت لكنها نائمه فضحكوا عليه ضحكوا عليه ده يدل ان اغلبهم مش بيبكوا كده ايه يعني مجامله لانه بسهوله قوي اتقلبوا للاستهتار واستهزاء طبعا المكسور في اللحظه دي ما عرفش يضحك خالص انما معناها هم بيولولوا كعاده الاحداث في اللحظات دي لكن ضحكوا عليه لانه بيقول بالنسبه لهم كلام غريب قوي وكلام مش طبيعي ليه نايمه يا عم انما الكلام اللي بيقوله المسيح اللي مش طبيعي اللي غريب هو الحقيقه اللي لازم نعيش بيها هو الايمان اللي لازم نعيش بيه كل احبائنا الذين رقدوا هم نيام ده الايمان اللي احنا عايشين بيه لو الدنيا كلها ضحكت على كلامنا خليهم يضحكوا ما يستاهلوش يتمتعوا بالقيامه انما احنا اللي عندنا رجاء في القيامه نثق تماما انه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال هم نايمين نايمين والمسيح هيصحيهم طب هنا صحاها على طول طب ومال يصحيهم في الوقت اللي يشوفه اللي صحاها في الوقت ده وصحى العذر بعد أربعة أيام هيصحي الكل في آخر يوم تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور ما يقولش الموت كل من في القبور صوت ابن الله فيقوم الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة والذين صنعوا السيئات لقيامة الدينون إنها نائمة يا ريت كل واحد لما تجيله لحظة لحظة لقاء مع الموت وهي لحظة صعبة جدا يتذكر دايما الكلمة دي إنها نائمة بس ويفضل يقاوم ضحك العالم ومنطق العالم وضحك الشيطان ويفضل يتشبث انها نائمه هذه النفس نامت وستقوم فضحكوا عليه عارفين انها ماتت فاخرج الجميع خارجا اللي بيضحكوا علينا دول هيخرجهم خارجا فاهمين ملهمش نصيب في الابديه اللي بي ما عندهمش ايمان ان المسيح قام واقامنا معه وسيقيمنا في اليوم الاخير دول يخرجوا خارجا ملهمش افراح في القيامه وامسك بيدها نازفة الدم جت تلمس هود بثوبه انما دي ماتت ملهاش اي قوة تعملها هنا المسيح برضو عنده حل يمسك بايديها وينادي عليها طب يا رب انت بتنادي على حد ما بيسمعش في المنطق برضو تنادي على ايه تنادي على واحدة ماتت ما هي ماتت يبقى ما بتسمعش لا الكلام ده معانا احنا لما نكون بشر لكن مع ربنا يسوع له كل المجد الذي قال كن فيكون الذي اوجد الدنيا من عدم يقدر ينادي الموتى فيقوم يسمعوا لازم يسمع ما يعرفوش يسمعوا صوت حد تاني خرافي تسمع صوت في اليوم الاخير كل اللي رقدوا على رجاء هيسمعوا صوت المسيح يصحيهم في اليوم الاخير أمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية قومي يا صبية برضو في الترجمات بنفس معنى يا ابنة زي سقي يا ابنة تحس المسيح له المجد حنين قوي على الكل حنين على الطفلة دي اللي راقدة قصاده بمنتهى الحب يمسك ايديها وينادي عليها ويقومها زي ما كان حنين من لحظات مع هذه المرأة المهزومة من المرض يقول لها سقي يا ابنه لما ربنا بيخاطب كل نفس بأبوة حانية يا بنتي قومي أو يا صبية قومي فرجعت روحها ده إيماننا بقى بالموت والقيامة الموت في اللغة الروحية بتاعتنا يعني إيه خرجت الروح والقيامة ترجع الروح ببساطة ربنا يسوع المسيح له المجد ذاق الموت بالجسد يعني حصل له الكلام ده فعلى الصليب يقول ايه في يديك استودع روحي خلاص تخرج الروح يموت ربنا يسوع له المجد وفي اليوم الثالث هو بقوته بإرادته وحده لأن هو الإله الحي يعيد روحه لجسده فترجع روحه فيقوم فاللي عمله ربنا يسوع مع نفسه هيعمله مع كل الناس ايه يعني عشان كده يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك ممكن تتفهم على كده ربنا يحفظ خروج روحك من جسدك في لحظة الانتقال ويحفظ أيضا رجوعها لكي تقوم مرة أخرى متمتعا بالأبدية فرجعت روحها وقامت في الحال قامت طبعا بدون امراض خلي بالكم واحد يقول طب ما هي ممكن تعيش بس تفضل في حمى وتبقى تعبانه ما هي اخر حاله قبل الموت كانت حمى ومرض لا في القيامه دي اشاره للقيامه القيامه بقى الجسد لا في مرض ولا في حزن ولا في ضعف دي اشاره الى قوه القيامه القيامه ما فيهاش حاله الضعف الاولى فامر ان تعطى لتاكل زي ما القديسين قالوا نازفة الدم إشارة لكنيسة الأمم قالوا ييروس وبنته إشارة لكنيسة اليهود لأن ييروس كان رئيس المجمع اليهودي كان رجل دين يهودي فتلاحظوا أن المسيح جه عشان الاثنين عشان اليهود وعشان الأمم إنما اللي خفوا أسرع الأمم اللي خفوا أسرع الأمم والبقية تأتي من اليهود قامت البنت في الآخر لكن اليهود يرجعوا في اخر الظهور لربنا اللي كان اقوى في ايمان الامم نازفة الدم تعلقت بهود بثوب انما ييروس كاد ينهار امام الموت لان الناموس اليهودي وقف عاجزا امام الموت الناموس ما قدرش يبرر حد والختان ما عفاش اليهود من الموت من حكم الاعدام فييروس وكل ييروس كان عاجزا امام موت الطبيعه البشريه لكن ربنا يسوع المسيح له المجد أنقذ الاثنين أقام نازفة الدم كممثل للأمم وبنت ييروس كممثلة لليهود ليك ليكون المخلص للكل أمر أن تعطى لتأكل برضه دي فيها كلها حنان دي ان ربنا حتى الامور البسيطة دي يهتم بيها يقول لهم اكلوه طبعا هي تأكيد ايضا على القيامة انها قامت انهم يفضلوا فترة مش مصدقين اكلوه اكلوها رجعت لها علامات الحياة كلها في نفس الوقت هي اشارة لدور الكنيسة ربنا يسوع يعمل معجزة القيامة يعني ايه التائب ده اللي جاي شايل خطايا كتير قوي ربنا يديله غفران يقيمه من موت الخطيه واحنا ككنيسه ناكله نغذيه بقى عشان ما يرجعش يموت تاني نغذيه بايه بجسد ربنا ودم بكلمة الله الحي نأكله بقى عشان ما يضعفش تاني عشان ما يرجعش يموت تاني فأمر أن تعطى لتأكل يعني ده دورنا احنا بقى آباء وأمهات الكنيسة وبطرس ويعقوب ويوحنا أكلوها برضه في لعازر كده في قصة لعازر تلاحظوا ربنا يسوع يصرخ في الميت ويقومه دي بتاعته محدش يقدر يعملها غيره انما في دور بعد كده للكنيسة حلوه يعني هو طلع لعازر متربط باللفايف بقاله اربع ايام قال لهم انتوا بقى حلوه فربنا يسوع له المجد يعمل معجزة التوبة معجزة الغفران معجزة القيامة من حالة الخطية دي قوته هو لما الكنيسة تدي الحل الكنيسة تدي الأكل الكنيسة تعول عشان ما يرجعش للحالة دي تاني أمر أن تعطى لتأكل فبهت والداه طبعا الأب والأم كانوا مبهوتين وفرحانين جدا فأوصاهما ألا يقول لأحد عما كان برضو دي حاجة غريبة في ناس كتيرة مع حاجات أقل من كده تبقى عاوزة تملى الدنيا كلام لكن الغريب أن ربنا يسوع بيوصي بلاش تحكم طب بلاش نحكي ليه يا رب احنا متأكدين انها ماتت وقامت وكان في شهود ودي بالذات قصة مفيش أقوى من كده إثبات للاهوتك وعظمتك هلا برضو ما تحكوش مش دي بنتكم افرحوا بيها واشكروا عليها وكملوا حياتكم في سكات يا رب ده ليه تخفي أسرارك وتخفي مجدك ربنا يسوع له المجد بيعلمنا الاتضاع يقول مجدا من الناس لست أقبل أنا مش عاوز تسقيف ومش عاوز ناس بتجري ورايا عشان معجزات أنا عاوز الناس تفهمني أنا ما جيتش عشان أقوم الموتى هنا على الأرض أنا جيت عشان أدي كل البشرية قيامة الأموات لكل من يؤمن فاللي عاوز يقبل دي هو المهم لئلا يتعلق الناس بالمعجزات خلي بالكم من أسباب رفض المسيح له المجد إن الناس تتكلم عن المعجزة مش عاوز الناس تتعلق بالمعجزات كام واحد مات في الثلاث سنين اللي خدم فيهم ربنا يسوع أكيد عشرات ومئات ما عملش المعجزة مع عشرات ومئات لأن ربنا يسوع له المجد لم يأتي ليصنع معجزة إنما جاء ليصنع أعظم معجزة إنه يدينا الحياة الأبدية ومغفرة الخطايا إنما اللي يموت دلوقتي وماله يموت على رجاء يقوم وخلاص ده المهم فلكي لا يتعلق الناس بالمعجزات ما كانش يحب يحكوا فيها كتير اثنين لئلا يفتخر الناس ويقعوا في نوع من التعاجب والتعالي والكلام الزيادة عن نفسه بالرغم هتقولوا ما هو اللي في الموقف ده فرحان ومش هينسب حاجة لنفسه الشيطان وحش شوية شوية يخلي الواحد بعد ما يتكلم عن المسيح يبتدي يتكلم عن نفسه يعني يستهويه الموضوع فيبتدي يقف يتكلم عن نفسه صدقوني في ناس جمل المسيح من أبعد ما يمكن ولما استهواهم موضوع يقفوا يحكوا اختباراتهم وكانوا بقوا كانوا بقوا بعد شوية رجعوا لأنهم بقوا فريسة سهلة لعدو الخير إنما اللي فرحان بنعمة ربنا ده لا يكف عن التسبيح والشكر ويوم ما يضطر يحكي يقول أعرف إنسانا يحكي كأنه بيحكي عن شخص آخر لأنه يتحاشى أن يأخذ أي مجد النفس الصحة كده الشطارة كده مرات كتيرة قوي ربنا يسوع ما كانش كان يقول بلاش تحكم هي مرة وحيدة بتاعت مجنون الجدرين لو فاكرينها اللي قال روح وكلم أهل بيتك لأن هم رفضوه رفضوا ربنا يسوع فمرضاش يحرمهم من المعرفة لقاء نازفة الدم وفي نفس الوقت بنت يايروس يورينا ربنا يسوع بتاعت الحالات المزمنة قوي وبتاع الحالات الحادة قوي نازفة الدم الاستجابة جت بعد 12 سنة وابنة يايروس جت في يوميها جت في ساعتها وحكمتك يا رب ساعات تطول قوي مع واحد وساعات تلحق واحد في لحظة انهياره ربنا له حكمته في كل شيء وتفضل دي جنب دي وفي نفس الوقت وبالرغم من شدة الحالة بتاعت ابنة يايروس انما ربنا يسوع يعلمنا انه مفيش حاجة تشغله عن حالة ساعات واحد بسذاجة يتصور ان ربنا فضيلي هو فضيلي لا فضيلك طبعا يعني نازفة الدم وسط الالافات كانت شغلاه بالرغم انه في مأمورية اخطر بنت ماتت مستنية في البيت لكن ربنا بيحل كله وبيتعامل مع كله وما عندوش مشكلة في أي معجزة القصة دي من جمالها كررها متى في إصحاح تسعة ومرقس في إصحاح خمسة ومن أجمل القصص اللي تشاور أولا على لاهوت المسيح لأن في بعض الناس بسبب قراءتهم السطحية للكتاب يقولوا إنجيل يوحنا هو الوحيد اللي اتكلم عن لاهوت المسيح أيوة إنجيل يوحنا أعلن بوضوح عن لاهوت المسيح بكلمات صريحة جدا وواضحة جدا إنما بقية الأناجيل أعلنوا عن لاهوت المسيح عشرات المرات بآيات صريحة وبمعجزات صريحة وهو اللي بيحصل ده ينفع أي إنسان يعمله في الحالتين في الحالتين ربنا يسوع ما صلاش المرة دي على الأقل عشان ايه لما يقولوا طب ما الانبياء عملوا معجزات ايوه الانبياء بيطلبوا قوه خارجيه شوفوا في نازفه الدم يقول ايه قوه خرجت مني يعني هو فيه القوه القوه دي مش من بره انما احنا ناخد قوه من ربنا بالصلاه ونعمل حاجه نصلي انما القوه دي ما فيناش احنا فينا حاجه يظل فضل القوه لله لا منا إنما ربنا يسوع المسيح فضل القوة فيه منه منه وله وبه كل شيء فالقوة خرجت منه وعند نازفة الدم بيقول ما تخافوش الوحيد اللي يقدر يقول ما تخافوش زي قصة ابن أرملة نايين الوحيد اللي يقدر يسند ويقول ما تخافش من الموت لأنه أقوى من الموت إنما لما يجي إنسان تعبان يقول ما تخافش ما تخافش إزاي ما تخافش ازاي ما احنا كلنا ضعفة زي بعض انما ربنا يسوع المسيح له المجد يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد هو اللي يقدر يقول دي لانه اقوى من الموت ثم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر اريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم القصتين دول المتداخلتين دول يظهروا قد كده ربنا يسوع له المجد حنين على الناس حنين على الكل في حنان لكل من يطلبه ويفرح بالإيمان جدا والتعلق زي ما نازفة الدم طوبها على إيمانها نادى ييرس وقال له آمن فقط ما تتهزش ما تتنازلش عن إيمانك خليك عندك إيمان زي الأول أنت جيت لي وعاوز شفاء لكن لو قارنا بينه وبين قائد المئة مين يكسب قائد المئة يكسب لأن قائد المئة كان وثنيا إنما قال له ما تجيش بيتي ما تجيش قول كلمة من عندك دي حاجة زي هد الثوب كده وعشان كده برضو قائد المئة إشارة للأمم لأنه كان وثن وكأنه البعيدين اللي زينا وثنيين في يوم من الأيام بقينا أقرب للمسيح من اللي ليهم هيستوري طويل مع ربنا زي اليهود هم إيمانهم ضعيف لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد